الروح القدس الإله الواحد أمين احنا ماشيين في قصة يشوع هلخصها في دقايق كده لأن احنا وصلنا لإصحاح 15 يشوع بدأ السفر بعد موت موسى واستلم القيادة وكان خايف فربنا قال له لا تخف تشدد وتشجع لا ترتعب لأني أنا الرب إلهك أحفظك حيثما تذهب وفضلت الكلمة دي هي مفتاح السفر كله وهي التشجيع المستمر ليشوع في كل محنة وفي كل حرب يشوع تتلمذ على موسى وحضر أيام العز ودخل في حضرة ربنا مع موسى كذا مرة فخد قوة روحية وموسى وضع عليه اليد وأصبح القائد وبدأ عليه يورث شعب إسرائيل كنعان وبكده يشوع يبقى إشارة إلى يسوع الحقيقي اللي هيورثنا كنعان السماوي يسوع قرب على نهر الأردن فبعت جاسوسين عشان يتجسسوا الأرض ويتجسسوا أريحة وهنا ظهرت رحاب الزانية إشارة إلى كل نفس أممية تقبل كلمة الله وتؤمن بربنا يسوع وتعلق الحلب الحبل القرمزي ودم المسيح وتلتحم بالإيمان بشعب الله وتدخل في رعوية إسرائيل ويقع سور أريحة كله ما عدا الجزء اللي ساكنة فيه رحب وشفنا ازاي يشوع بيقابل المسيح له المجد ويشوفه كرئيس جند الرب وياخد منه كلمة تشجيع ان ملك اريحة هيقع في ايده برضه شفنا يشوع ازاي بيعدي نهر الاردن وتابوت العهد بيقف في نص النهر ويحرس كل الشعب لغاية ما يعدوا ويعبروا الناحية التانية ويسيبوا الحجارة ال 12 حجر إشارة لكنيسة العهد الجديد المفدية ال 12 حجر جوه البحر إشارة لموتهم مع المسيح و12 حجر بره نهر بحر الأردن إشارة إلى قيامتهم مع المسيح يدخلوا على أسوار أريحة وتقع بالصلاة وتقع باللف والدوران حواليها سبع أيام سبع مرات إشارة إلى قوة النعمة وعمل الصلاة وبعدين يتراخى يشوع ويتصور أن المأمورية سهلة ومن غير ما يصلي يدخل على قرية عاي فالقرية الصغيرة تهزمه برضه عشان تنبهنا أن ممكن حرب صغيرة وخطية صغيرة توقع كل اللي احنا عملناه قبل كده يشوع يتذلل قدام ربنا ربنا يكشف له ان في حرام وسطيه وهنا يكتشف قصة عخان ابن كرمي اللي خد من الحرام ودفن في الخيمة وتدور الدايرة ويدان عخان ويموت وربنا يرجع تاني يشتغل مع شعبه بنفس الروح الأولانية يغلبوا عاي ويغلبوا بقية الشعوب اللي حواليها شعب ورا شعب لغاية ما يغلب 31 ملك وفي أحد الحروب زي ما شفنا الشمس بتقف بأمر يشوع عشان تكمل يوم كامل 24 ساعة عشان يقدر يكمل المعركة بتاعته وكأن الطبيعة كلها بتخدمنا في الحرب الروحية مع الشر وصلنا إلى كنعان واستلم يشوع الأرض أغلبها وشفنا مجموعة الجبعونيين اللي خافوا إن هم يبادوا أو يحرموا مع بقية الشعوب إزاي طلبوا العهد والصلح وتحايلوا ويشوع وافق من غير ما يستشير ربنا وانضموا إلى رعاية إسرائيل بإيمان ولو بضعف إيمان احنا وصلنا لصحاح 15 ودخلنا في الورث الإصحاحات من 13 ل 17 فيها ميراث كنعان أو تقسيم الأرض وبتفكرني الحقيقة من 13 ل 17 في إنجيل يوحنا إصحاحات الروح القدس هي حاجة كده يعني آه يعني مش مقصودة يمكن لكن نفتكرها بكده يشوع من 13 ل 17 بيورثوا كنعان وبيقسموا الأرض ويوحنا من 13 ل 17 المسيح بيتكلم عن الروح القدس اللي هيورثنا الأبدية يسميه بولس عربون الميراث الروح القدس اللي خدناه في إصحاح 15 الحتة الأولانية هي تقسيمة سبط يهوذا نقرأ من عدد 13 ونتابع مرة تاني شخصية كالب ابن يفنة اللي هو صديق يشوع واللي احنا قلنا ان ده رمز للقلب اللي اتحد بالمسيح في عشرة طويلة وعنده ايمان قوي وعشان كده استحق انه يورث اول واحد في الملكوت الابد وأعطي كالب بن يفنى قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليشوع قرية أربع أبي عناق هي حبرون احنا قلنا كان اسمها الأولاني قرية أربع إشارة لأربع جهات الأصل الأرض وتحول اسمها إلى حبرون اللي هو معناه اقتران أو شركة أو زواج يعني الشخص ترك أربع جهات الدنيا واقترن بالمسيح واتحد به للأبد وطرد كالب من هناك فاكرين الإصحاح اللي فات كالب قال ليشوع أنا بصحتي سيبني أدخل الجبل ده واغلب العناقيين وأفضل أنا وشعبي عشان نورث الجبل ده فهو طلب جبل طلب يصعد وطلب أنه يكمل الحرب بالرغم أن كل الفرق التانية ارتاحت الشخص اللي بيحب ربنا قوي لآخر عمره يفضل يحارب حروب ربنا ويفضل مجتهد لآخر لحظة في حياته عاوز يستزيد في النمو الروحي عاوز يصعد إلى جبل الرب أكتر وأكتر بالرغم أن كان سنه 85 سنة وفعلا كالب نجح وطرد كالب من هناك بني عناق الثلاثة شيشاي وأخيمان وتلماي أولاد عناق عناق دول برضو أحد رموز الكبرياء لأنه عناق يعني متعجرف والعناقيين زي ما قلنا لقب للناس اللي كانت أجسامهم طويلة ورقبتهم كده ضخمة شوية فيوحوا كده بالعجرفة والكبرياء فدول أولاد عناق رموز للخطايا اللي هي تنتمي للكبرياء بالسلب وصعد من هناك إلى سكان دبير وكان اسم دبير قبلا قرية سفر وقال كالب من يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيه عكس ابنتي امرأة فأخذها عسينائيل ابن قناز أخو كالب فأعطاه عكس ابنته امرأة وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها فنزلت عن الحمار فقال لها كالب ما لك فقالت أعطيني بركة لأنك أعطيتني أرض الجنوب فأعطني ينابيع ماء فأعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلى قصة غريبة شوية قصة غريبة لكن ليها معنى رمز كالب ده راجل عجوز وعشان يشجع ولاده على الحرب قال لهم اللي هيغلب البلد دي هو عمال يدخل من بلد لبلد هديله بنت عروس فواحد من الشباب الصغيرين يمت بصلة قرابة الكالب دخل مع رجالته وخد البلد دي فاتجوز عكسة بنت كالب فطلبت قالت له اديني بركة فكان اداها الحقل هدية جوازها كده حقل من أبيها يعني طبعا هنا كالب يرمز إلى الشخص الروحاني اللي بيورث أولاده كل حاجة صالحة وكل عطية صالحة وهنا اللي يحارب ياخد العكسة دي بنت كالب يعني ايه ياخد ثمار القلب فاهمين يعني كالب هو القلب وعكسة دي الثمرة بتاعته فالشخص اللي يجاهد ويحارب ياخد نقاوة القلب ياخد ثمرة القلب فاهمين المعنى يعني كلمة نقاوة القلب دي كلمة كبيرة قوي طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله محدش فينا يقدر يقول على نفسه أنا قلبي نقي 100% لأنه لازم يكون بيشوف ربنا بعينيه يعاين الله إذا كان وصل لكده طب احنا عاوزين نقاوة القلب دي عاوزين عكسة بنت كالب دي فاهمين المعنى عاوزين نوصل إلى هذه الثمرة يلا حارب حارب حروب ربنا وجاهد وتحدى الشر ونقي نفسك أول بأول يا ربنا يديك نقاوة القلب وساعتها كمان مرتبطة بيها حقل والحقل دايما رمز للكتاب المقدس فعكسة تورث الحقل وتورث معاه المية مية من فوق ومية من تحت ينابيع العليا والينابيع السفلى الحقل إشارة إلى الكتاب المقدس والينابيع قد يقصد بها التأملات السفلى والعليا يعني ايه يعني في تأملات ربنا يلهمك بيها وفي تأملات تلمها من الناس ومن الكتب واخدين بالكم يعني في خير يجي لك بلا حدود من فوق ومن تحت من الكهنة ومن الخدام ومن الجو المحيط بيك وفي كمان تأملات تجي لك في قلبك من ربنا لوحده فكأن نقاوة القلب دي ثمرة للجهاد أولا في نفس الوقت نقاوة القلب مرتبطة باكتساب الحقل اللي هو كلمة ربنا أو الكتاب المقدس وتلاحظوا أنها نزلت عن الحمار عشان تورث القلب برضو الآباء هنا ما بيفوتوش حاجة يقول لك لازم تنزل عن الشهوات البهيمية أو يعني الاهتمامات الحيوانية والجسدية العادية عشان تتمتع بكلمة ربنا وتتمتع بالينابيع العليا والينابيع السفلى والتأملات العميقة والروحانية الدسمة لازم تنزل عن الحمار يعني ما تبقاش مشغولة ما تبقاش مرتاحة وما تبقاش منشغلة بالأمور الحيوانية بقية الإصحاح هتلاقوه بيتكلم عن نصيب سبط يهوذا وهو السبط الأكبر والسبط الأشهر ضمن الأسباط وهو البكر الروحي زي ما اتفقنا ما عادش راؤوبين لكن يهوذا أصبح البكر الروحي واللي هيجي منه ربنا يسوع له كل المجد. إصحاح 16 هنقسم هيتقسم الأرض على الاثنين الأسباط الكبار اللي بعد يهوذا إفرايم ومنسى. برضه تلاحظوا ملحوظة غريبة. أن مين الكبير الأساسا من ولاد يوسف؟ منسى لكن لما تفتكروا زمان لما يعقوب جه يبارك قلب ايديه عمل صليب حط يمينه على الصغير اللي هو فرايم وحط شماله على منس عمل زي ما ابونا بيعمل كده في اختيار الحمل يقلب ايديه على شكل صليب كده ويوسف ساعتها استاء وقال له يا ابويا مش كده ايه اعدل ايديك مش هو ده البكر لان هم عارفين قوه اليمين اليمين دي هي اللي فيها البركه الاكثر فقال له اعدل ايديك قال له يا ابني انا عارف بعمل ايه لأنه عرف بالروح أن إفرايم إفرايم يعني خير وفير على فكرة هو الأكثر ثمرا والأكثر بركة ماشي طبعا منسى مش حاجة وحشة برضه منسى يعني ربنا نساني الذل عشان كده سماها منسى لكن إفرايم سبط أكبر من منسى مع التاريخ وفعلا وهو ده اللي كان منه يشوع على فكرة بالمناسبة يشوع من سبط إفرايم ففي إصحاح 16 استلموا الأسباط 16 و 17 استلموا التقسيمة بتاعتهم برضه هقول بس آية واحدة كده تلاحظوا في إصحاح 16 عدد 10 في التقسيم يا جماعة القراية طبعا مش هتفيدنا كتير لأنها كلها بلاد وعاوزة خريطة لكن يقول في آخر عدد في إصحاح 16 فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في وسط إفرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيدا تحت الجزية المبدأ اللي اتفق عليه مع من أول موسى ويشوع أن كل البلاد يحصل لها إيه تحرم لازم تباد ما يسيبش ولا واحد وثني يعيش وسطيه ما يعاشرش أبدا الوثنيين بأي ثمن للأسف ما التزموش التزام كامل وده السبب انه الشعوب دي ومن اهمهم وعلى رأسهم فرايم لان فرايم هيمثل مملكة اسرائيل بعد كده هينحرفوا بسبب شوية الوثنيين اللي فضلوا وسطيهم دول وبرضه دي بنعيدها تاني وبنكرر فيها تاني بقايا الشر في حياة الانسان بيكبر ويأذيه ويقلب حياته كلها ساعات الواحد يسيب حتة صغيرة كده ايه باب متوارف كده وخطية يقول لك دي خطية صغيرة خالص وعلاقة وحشة شريرة يقول طب معلش التليفون على الموبايل بس أنا مش هبقى أطلبه شيل النمرة من التليفون خالص ارمي الموبايل غير الخط اعمل أي حاجة ما تسيبش أي بقايا أي بقايا للشر كفيلة إنها ترجع كل النساء تاني والشيطان نفسه طويل جدا من الفضائل اللي ممكن نتعلمها من الشيطان ان الشيطان يشتغل على مدى مئات السنين ما عندوش مانع عشان كده بعد فترة طويلة جدا الكنعانيون اللي, اللي سكنوا وسط فرايم وسط الشعوب اليهودية لأنهم لم يحرموا كوصية ربنا لموسى وموسى ليشوع ويشوع للشعب ما سمعوش الكلام كانوا سبب هلاك لفرايم وربنا غضب على فرايم لأنهم عبدوا الأوثان بسبب الناس دول في إصحاح 17 هنسمع قصة غريبة شوية وهو بيقسم في منسة لأن منسة دي كان ليها قصة يقول إيه وكانت القرعة لصبت منسة لأنه هو بكر يوسف ده البكر الشرعي الحقيقي لكن يجي بعد فرايم خلاص لأن فرايم هو البكر الروحي برضه وتلاحظوا إن دايما البكر الروحي يسبق يهوذا مش البكر الحقيقي بس يهوذا كسب إفرايم مش البكر الحقيقي إفرايم هو اللي كسب يسوع ربنا له المجد مش هو آدم البكر الجسدي مش هو أول الخليقة الحقيقية بس هو اللي كسب وإحنا ما احناش ولاد إبراهيم بالجسد بس إحنا الأبكار الحقيقيين بالإيمان أقولها تاني بالراحة يهوذا صار بكرا روحيا لأن البكر الحقيقي ليعقوب اسمه رأوبين وقبل منه عيسو يعقوب عيسو هو البكر الحقيقي لأنه سبق يعقوب بدقايق لأنهم توأم لكن يعقوب خد البكورية بالإيمان برضه هنا منسى وإفرايم إفرايم خد البكورية بالوعد وبالبركة من أبو يعقوب مع أن منسى البكر الجسد ربنا يسوع المسيح له المجد ليس أول الخليقة تاريخيا فلا يعتبر البكر حرفيا ولكنه البكر الحقيقي لينا كأصل للخليقة الجديدة وإحنا بنتسمى كنيسة أبكار مع أننا مش ولاد اليهود لأن اليهود هم بكر ربنا على اعتبار أول أول ناس اتبناهم ربنا كانوا اليهود لكن احنا الأبكار الحقيقيين لأن اليهود اترفضوا زي راؤوبين وزي عيسو وزي منسى فهمت الحكاية؟ فدايما فكرة البكر الروحي غير البكر الحرفي الجسدي الحرفي ده ما بيعمرش الروحي اللي يجي بالوعد ويجي بالإيمان هو ده اللي يملك في الآخر ويوصل يقول وكانت لبني منسى الباقين حسب عشائرهم لبني أبي عذر وبني حالق وبني إسرائيل وبني شكم وبني حافر وبني شميداع هؤلاء هم بنو منسى بن ابن يوسف الذكور حسب عشائرهم أما صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسى فلم يكن له بنون بل بنات وهذه أسماء بناته فتقدمنا أمام العذار الكاهن وأمام يشوع بن نون وأمام الرؤساء وقلنا الرب أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين إخوتي فأعطاهن حسب قول الرب نصيبا بين إخوة أبيهن فأصاب منسى عشر حصص ما عدا أرض جلعاد وبشار التي في عبر الأردن لأن بنات منسى أخذنا نصيبا بين بنيه وكانت أرض جلعاد لبني منسى القائلين ايه حكاية بنات صلح دي دي عاوزين ندرسها هتلاقوها في سفر العدد اصحاح 27 لان اول مرة نسمع ان الميراث هيتوزع على بنات فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسى من عشائر منسى بن يوسف وهذه أسماء بناته محلى ونوعة وحجلة وملكة وترسة ووقفنا أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات بصوا البنات دول طلعوا جدعان قوي أول مرة هنلاقي هنا نظام بقى الستات بيطلبوا حقهم بقى ما كانتش واضحة أبدا عند الشعب اليهودي هتسمعوها لأول مرة هنا بشكل واضح أبونا مات في البرية انتوا واخدين بالكم هم دلوقتي داخلين يورثوا كنعان لسه موسى كان عايش احنا في سفر العدد سفر العدد يبقى رجعنا لموسى لسه فهم داخلين يورثوا كنعان لسه قدامهم كام سنه وقلنا كل الرجاله اغلبهم اللي طلعوا من ارض مصر هلكوا في البريه الراجل ده صلفحات ده مات زي اغلب الرجاله اللي ماتت في البريه بس ما سابش عيال ذكور واخدين بالكم فكان اسمه هيتمسح من التاريخ مش هيورث لان الميراث دايما يتوزع للذكور دي كانت الشريعة ماشية كده عمرنا ما كنا نسمع ان البنت تورث فهنا راحوا بقى وقفوا عند باب خيمة الاجتماع واعترضوا قالوا احنا ذنبنا ايه ابونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح عاوزين يقولوا ابونا مات زي غيره وما كانش من الاشرار اللي ماتوا في مشاجرة قورح قرح ده كان عمل مؤامرة على موسى وهارون في وقت وادعى ان هو كاهن وبخر وكان هيعمل ثورة ومظاهرة ضد موسى وهارون فهلك هو والقبيلة بتاعته فهم عاوزين يقولوا ابونا ما كانش وحش كده ولا عمل حاجة وحشة عشان تهضموا حقنا اهو مات زي غيره خلاص بل بخطيته مات يعني ايه مات زي غيره لان كل اللي طلعوا من مصر كانوا خطاه بدليل ان هم ما وصلوش كنعان ولم يكن له بنون المشكلة دلوقتي انه ملوش ولاد لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه ليس له ابن أعطينا ملكا بين إخوة أبينا فمين الاعتراض ده زي ما بيحصل في المشاكل النهاردة لأنه بتبقى الأب عنده بنات بس بتبقى مشكلة واخدين بالكم فهنا نفس القضية احنا بنات طب ما نورثش ليه أبونا ليه ما يبقالوش ورث زي بقية الإخوات فقدم طبعا موسى احتاس لان دي حاله جديده عليه ما يعرفهاش هم كلهم ذكور ولا بيجيبوا عيال كتير قوي فاكيد بيطلع ولد في الموضوع فلو طلع ولد خلاص سد خانه وخلاص لكن المره دي جاب بنات كتير ما جابش ولا ولد على حظ فقدم موسى دعواهن امام الرب فكلم الرب موسى قائلا بحق شوف ربنا بقى ما عندوش ولد وبنت على فكره احنا اللي بنفهمها غلط بحق تكلمت بنات صلفحات معاهم حق فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن يبقى عاملهم معاملة الذكور بالظبط بدل أبوهم من ولاد منسم وابن يوسف يورثوا زيه زي أي واحد تاني والبنات دول ياخدوا نصيبهم زي الباقيين زي أولاد عمومهم وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه الحتة دي جماعة أنا بسيرها ليه إحنا كمسيحيين مفروض لا نلجأ إلى الشريعة التي ليست لنا إحنا لينا شريعة تبع كتابنا إحنا ما عندناش ولد وبنت إحنا عندنا ليس ذكر ولا أنثى الاثنين في ربنا إيكوال الاثنين في ربنا مقدسين وأعظم إنسان على الأرض كان الست العذراء واحدة ست فما عندناش إحنا النظرة اللي بتبص للستات بشكل غير يعني غير لائق لا هي لا نص ولا ربع ولا حاجة هي زيها زيه فبالتالي الشريعة دي بتمشي علينا لغاية النهاردة عشان كده المفروض ان اي اب عنده بنات بس يوصي ان حاجته تروح لبناته ولو ملوش خالص اولاد ممكن هنا يدخلوا الاخوات لكن عشان نمشي علينا شريعة مش بتاعتنا يبقى له بنات بس يقوموا اخواته ياخدوا كل الميراث ويمكن البنات دول ملهمش عائل او ملهمش يعني حاجة تصرف عليهم طبعا دي بتبقى مقاسي وندخل احنا بقى ككنيسة نحل المشاكل دي ونصطدم بقانون مش بتاعنا فهنا يبان ان شريعة ربنا مع اليهود ودي لم تبطل في المسيحية بالعكس المسيحية اكدت انه ليس ذكر ولا انثى والاثنين في ربنا واحد وده برضو يأكد لنا ان حتى في توزيع الميراث المفروض الولد زي البنت ده الفكر المسيحي في ناس بتطبق القانون المصري ايوه بس ده مش فكر مسيحي الفكر المسيحي الولد زي البنت في كل حاجة لأن الاتنين بيتناولوا الاتنين بيورثوا السماء الاتنين مدعوين للقداسة الاتنين شبه المسيح الاتنين سكن فيهم الروح القدس إن كانوا خدوا كل الخيرات الروحية يبقى بالأولى الخيرات الجسدية تتوزع بالتساوي فهنا عملها بقى ربنا شريعة ونظام وقال إن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه شوفوا التسلسل ماشي إزاي لو مفيش بقى لو مفيش أولاد تبقى البنات لو مفيش بنات يبقى الإخوات لو مفيش إخوات يبقى إخوات الأب وبعدين النسايب بعد كده فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى نرجع تاني ليشوع عدد 14 17 14 وك... وكلم بني يوسف في يشوع قائلين لماذا أعطيتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا وأنا شعب عظيم لأنه إلى الآن قد باركني الرب فقال لهم يشوع إن كنت شعبا عظيما فاصعد إلى الوعر واقطع لنفسك هناك في أرض الفرزيين والرفائين إذا ضاق عليك جبل إفرايم هنا بتوع إفرايم أكتر كتير من بتوع منسى على فكرة لانه قلنا البركة راحت لفرايم اكتر فبتوع فرايم ساعات بيتسموا ولاد يوسف على اعتبار ايه ما هو جدهم يوسف يوسف ابو فرايم فدول قالوا قالوا ليشوع بصراحة انت مدينا حتة ارض ما تكفناش احنا كتير قوي فقال لهم يا اخوانا ما تكفكوش الارض واسعة اقطعوا من الجبال وادخلوا على الشعوب وحاربوا بدل عندكم كتير وربنا مديكوا كتير يلا خدوا بدراعكم واكسبوا الارض اللي انت عاوزينها بمعنى النمو الروحي في قضيتين مهمين يقول كما قسم الله لكل واحد من الإيمان يعني ربنا موزع علينا المواهب الروحية وموزع علينا كل واحد قدر كده من الإيمان يتمسك بيه ويعيش بيه لكن ده ما يمنعش ده بالإضافة للي انت هتقوم بيه بدور بشطارتك وحماسك وجهادك فتستزيد روحيا فاهمين المعنى؟ يعني ربنا مدي الواحد موهبة كلام لو كان هينميها بالجهاد الروحي وبالخدمة المستمرة هيكسب أرض كبيرة أوي لو قعد على قد كده بس هيقعد على قد كده فهنا دور النعمة ودور الجهاد يعني في اسمة في قرعة في تقسيمة من ناحية ربنا وكمان في دور زي كالب اللي طلب الجبل قال له خده واقطع فيه زي ما انت عاوز وتقدم في الروحيات زي ما انت عاوز في دور للجهاد ودور للنعمة فقال له اقطع لنفسك هناك في أرض الفرزيين والرفائيين إذا ضاق عليك جبل الفايم فقال لبنو يوسف لا يكفينا الجبل ولجميع الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد فكلم يشوع بيت يوسف إفرايم ومنسى قائلا أنت شعب عظيم ولك قوة عظيمة لا تكن لك قرعة واحدة بل يكون لك الجبل لأنه وعر فتقطعه وتكون لك مخارجه فتطرد الكنعانيين لأن لهم مركبات حديد لأنهم أشدة قال له يعني ادخل وتشطر انت وحارب واكسب أرض زي ما انت عاوز إصحاح 18 إصحاح 18 هو كده وزع يهوذا ووزع إفرايم ووزع منسى وكان قبل كده واخد نص منسى وراؤوبين وجاد حد فاكر الكلام ده واخدين بالكم اتنين ونص شرق الأردن ودي خدنا دلوقتي يهوذا الحاجات الكبيرة وإفرايم ومنسى النص التاني بتاعه خلص يبقى خلصنا كام سبت راؤوبين وجاد ومنسى وإفرايم ويهوذا خلصنا خمسة فاضل كام فاضل سبعة ما احنا قلنا لاوي ملوش في الأرض السبعة قاعدين عاملين ايه مستنين ما عملوش حاجة خالص فقام يشوع جابهم وقدامهم كلمتين في عدمهم قال لهم مالكم مش بتفركوا ليه على ميراثكم مش بتسعوا ليه على الورث يهوذا هو دخل على طول بيقول انا هورث هورث ايه واختار الارض وعمل وحارب وادي فرايم وراه وادي منسى وراه مالكم قاعدين زي ما تلاقي واحد كسلان في طريق الملكوت تقول له انت مش عايز تروح السما ولا ايه مش على بالك الموضوع يعني مش واخدها جد ليه قاعدين مستنيين كده ما بيعملوش حاجه خالص طب ما خلصنا غلبنا الملوك وقعدنا في كنعان ما تشاء نوزع الأرض هيبان في القصة في صح 18 واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه ونصبوا هناك خيمة الاجتماع وأخضعت الأرض قدامهم هنا خلوا مكان اسمه شيلوه مكان مركزي هيبقى هو اللي فيه خيمة الاجتماع عشان كل الشعوب والأسباط يبقى خيمة الاجتماع يجوا يحجوا عندها ويجوا يقدموا الذبايح لأن ده مكان وحيد اللي هو بقى هيكل سليمان بعد كده وبقى من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم سبعة أسباط ماشية كده مظبوط فقال يشوع لبني إسرائيل حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله أبائكم فاهمين المعنى أنتوا ليه ما نايمين دي برضو رسالة لينا أنتوا ليه متراخين عن الدخول لامتلاك الأرض حوالينا ناس بتجري يا ناس في ناس بتجري في طريق الملكوت في ناس واخدة الحكاية جد في ناس تاخد الدرس تطلع تعمله فورا في ناس متفوقة روحيا في ناس متحمسة للسما جدا في ناس بتتقدم سنة عن سنة بشكل واضح حتى أن حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم الرب إله أبائكم ربنا قاسم لك السما ومرتبها لك ليه أنت متراخي مش عاوز توصل الملكوت هاتوا ثلاث رجال من كل سبط فأرسلهم فيقوم ويسير في الأرض ويكتبوها بحسب أنصبتهم ثم يأتوا إليه وليقسموها إلى سبعة أقسام فيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب ويقيم بيت يوسف على تخمه من الشمال وأنتم تكتبون الأرض سبعة أقسام ثم تأتون إلي هنا فألقي لكم قرعة هنا أمام الرب إلهنا كأن يهوذا ده البكر الناس القديسين الكبار المحترمين المتحمسين اللي واخدينها جد وإفرايم ورا منه اللي برضو الناس اللي ايه السخنين شوية والجيل الوفير في الثمر ثمر وفير إفرايم يعني ثمر وفير ومنسى اتقسم اتنين نص رجل عهد قديم ورجل عهد جديد والاتنين ونص راؤوبين وجاد ونص منسى دول إشارة لقديسين العهد القديم كأن السما مراتب واخدين بالكم يهوذا وإفرايم ومنسى واتنين ونص عهد قديم طب واحنا بقى المتراخين هيقسموا علينا اللي باقي في السما ربنا يدينا يعني فقال كل سبط يجيب ثلاثة ويعملوا نظام اكتتاب في الأرض يعني يحسبوا بقى الأرض الأراضي اللي فاضلة كلها عشان تتقسم بالتساوي على السبعة أسباط اللي ما خدتش نصيب طبعا كلمة الثلاثة دايما يعني الإيمان بالثالوث أي رقم ثلاثة تلاقوه الثالوث فلازم كل الأسباط عشان تورث حتى لو في شيء من التراخي المهم يكون في إيه إيمان بالثالوث الأقدس آمنوا بالثالوث الأقدس وبالتالي بعمل المسيح الفادي المخلص وبعمل الروح القدس الساكن فينا يعني إيمانهم مستقيم يمكن مش أمناء في جهادهم زي الأوائل دول لكن برضو إيه ليهم نصيب نقسمه بالقرعة بدل يؤمنوا بالثالوث وتلاحظوا ايه ياخدوا بعد تخوم يهوذا وبعد تخوم يوسف لما بيقول هنا بعد الناس الاوائل المتفوقين يعني فقال لهم اذهبوا وسيروا في الأرض واكتبوها ثم ارجعوا إلي فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلوه فصار الرجال وعبروا في الأرض وكتبوها ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في شيلوه فألقى لهم يشوع قرعة في شيلوه أمام الرب وهناك قسم يشوع الأرض لبني إسرائيل حسب فرعه برضو تلاحظوا القرعة دي قرعة هيكلية لأنها بتتعمل أمام الرب يعني في خيمة الاجتماع عشان كل سبت ما يقولش إيه آه، يشوع ظلمني لا هو ربنا اللي قسم بقى والحكاية مش بمزاج يشوع كل ده الوحيد يا عيني اللي ما ورثش حاجة خالص مين يشوع نفسه ما ما حدش سمعنا له انه ورث حاجة بصوا كالب ما هو من سبط يهوذا بس اختار بمزاجه واخدين بالكم فيشوع ده المفروض قائد كل المعركة وهو الأولى من أي حد المهم هتلاحظوا في صفحة 19 إنه عمالين نوزع بقى مش هندخل على البلاد وتوزيعها عشان كلام كتير ما ما فيهوش تأملات نوصل لإيه 19 49 ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها أعطى بنو إسرائيل يشوع بن نون نصيبا في وسطهم حسب قول الرب أعطوه المدينة التي طلب تمنة سارح في جبل إفرايم صح زي ما انت قلتوا لازم يكون تبع إفرايم فبنى المدينة وسكن بها هذه الأنصبة التي قسمها ألعازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء الأسباط بالقرعة في شلوء أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع وانتهوا من قسمة الأرض اللي عاوز أقوله في هنا كتعليق إن يشوع ما انشغلش خالص بنفسه لغاية ما كل الأسباط قسمت واستلم في آية عجيبة ومش هفسرها لأنها صعبة قوي لكن هقراها لكم واللي يحاول يفهمها يفهمها براحته لكن تفيد هذا المعنى ان يسوع له المجد مش هيهدأ له مش هيهدأ له بال الا لما يدخلنا كلنا السماء وفي الاخر خالص هو كمان يخضع امام الاب كانه يعني واحد مننا لو في كورنثوس الاولى 15 اظن هي تفيد بس ان يسوع له كل المجد يضع نفسه في اخر الكل كورنثوس الاولى 15 عدد 26 وطالع مش هندخل فيها لانها موضوع لاهوتي طويل بس انا بس عشان اقول لكم ان المسيح ممكن يحط نفسه في الاخر خالص مع ان هو اول واحد يشوع كان كده اول واحد لكن خلى نفسه يورث اخر واحد مع ان الارض كلها كانوا لما يهزموا يقولوا ايه يشوع غلب فاهمين في كل حرب يدخلوها يقولوا يشوع انتصر ما يقولوش اسرائيل انتصر فالحرب دايما لصالح المسيح وهو ملك الكل لكن في الاخر يسيب نفسه للآخر يقول آخر عدو يبطل هو الموت كورنثوس الأولى 15 لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل لكي يكون الله الكل في الكل ببساطة يعني أن المسيح له المجد كأنه هياخدنا كلنا ويحطنا قدام الاب ويقول اسجدوا يا اولاد للاب السماوي اللي سكننا السماء وادانا الابديه وهو يوطي معانا عشان هو بقى واحد مننا ادي الفكره ببساطه ادي يعني النموذج المبسط لفكره ان المسيح يخضع في الاخر كانه واحد مننا هي ببساطه يعني ايه يعني ربنا يسوع المسيح لانه بقى واحد مننا كبشر يفضل يتابعنا ويدخلنا السماء ويحطنا كلنا قدام الأب السماوي فنخضع له عشان نورث الأبدية خلاص ويخضع هو ورانا ومعانا لأنه كمل المهمة تماما كواحد مننا عشان يبقى إيه الكل في الكل هتقولوا لي إزاي يخضع وهو ربنا أيوة ما هو واحد مع أبيه لكن هو كمان واحد مننا واخدين بالكم عارفين مثلا أقول لكم حاجة زي مثلا إيه آه آه مثلا تصوروا معايا آه سيدنا البابا جايب ايه مثلا بيعلم اطفال يسجدوا كده للهيكل يقول لهم يلا يا اولاد اسجدوا اسجدوا كده ويسجد معاه وبعدين يقول لهم تعالوا ندي كرامة للأسقف فيروح عند الكرسي الفاضي اللي هو كرسي يقول لهم يلا يا اولاد نوطي ويوطي معاه فاهمين المعنى هو بيعلمهم لأن هو واحد منهم وهو مدرسهم لكن هو الكل في الكل برضه مش موضوعنا لكن هي فكرة ان يسوع في الاخر برضه يعني يسوع هو اول الكل واخر الكل ويسوع ايضا هو الاول والاخر البداية والنهاية فاهمين المعنى ده اللي عاوز اوصله ناخد اصحاح 20 وكلم الرب يسوع قائلا كلم بني اسرائيل قائلا في قضية بقى ايه هتصار قضية جديدة شوية اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى لكي يهرب إليها القاتل دار النفس سهوا بغير علم فتكون لكم ملجأ من ولي الدم تعالوا نفهمها الأول الكلام ده نقراه الأول في تسمية 19 لأن كل اللي ربنا اتفق مع موسى عليه يشوع بيطبقه نرجع كده معلش لتسمية 19 تسمية يبقى رجعنا لموسى وربنا بيكلم موسى ويوصيه يبقى موسى بيتوصى ويشوع هينفذ فاهمين ازاي؟ يقول متى قرض الرب إلهك الأمم الذين الرب إلهك يعطيك أرضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم تفرز لنفسك ثلاث مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك يعني تعملها ثلاث ثلاث مقاطع هم متوزعين أصباط قال له لا ماليش دعوه بحكايه الاسباط تعملهم ثلاث تكلات وفي كل تلت تعمل مدينه مخصصه لايه يا رب هنشوف تثلث تخوم ارضك التي يقسم لك الرب الهك فتكون لكي يهرب اليها كل قاتل وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب الى هناك فيحيا من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ امس وما قبله ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفاس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيى دي اسمها مدن الملجأ إيه اللي بيحصل بيحصل حاجة اسمها قتل خطأ أو قتل بدون عمد يعني الراجل الراجل زي مثلا بعد الشر عليكم كلكم لو واحد خبط واحد بعربية وعمل له حادثة ففي ربنا عارف ان ده بيحصل لان ده شعب كبير قوي فهنا القانون بيحتار ليه في حاجة اسمها ولي الدم اللي هو الطار بقى ان اللي اتقتل له واحد زي كده بيبقى عاوز ينتقم بشريعة عين بعين وسن بسن طب التاني ده اخطأ ما كانش قاصد ما فيش عداوة بينه وبين اللي قتله فاصبحنا في حيرة ولي الدم عاوز ياخد حقه والراجل المخطئ بيقول انا يا جماعه ما كنتش قاصد فربنا هنا عمل حل بديل قال هتبقى في حاجه اسمها مدن الملجا مدن الملجا دي هنرصف الطريق بتاعها بالذات تبقى الطريق الوصول ليها سهل جدا وتبقى مدينه في كل تلت من كل كنعان هيبقى ثلاث مدن بس هتلاحظوا ان هم في التقسيم هيطلعوا ستة ليه لان اصبح في نص عبر الاردن فيضطروا يعملوا ثلاثة عبر الاردن هنا وثلاثة الناحية الثانية من الاردن وتكون كل واحدة مركزية في الثلث يعني كل كذا سبط يتعامل مع مدينة فاهمين الفكرة أكتر من سبط هيبقى له نفس المدينة ولو حصل واحد غلط ياخد بعضه ويجري عشان يدخل مد... مدينة الملجأ لأنه لو ملحقش لو ولي العهد موته محدش هيحاسبه خلي بالكم لكن لو دخل مدينة الملجأ يبقى في الحماية ولي الدم ملوش حق عنده وبعدين تعدي السنين لغاية ما يموت رئيس الكهنة لو ما يموت رئيس الكهنة يروح بيتهم محدش يقدر يكلمه قصة غريبة جدا ايه ده نفهمها وبعدين نشوف مقصود بيها ايه هي طبعا مدينا قصة سيناريو من السيناريوهات اللي ممكن يوصل للقتل الخطأ زي بيقول لك تبقى في الحقل مع زميلك وجاي تشتغل بالفاس تطير الحديدة بتاعة الفاس تخبط في واحد تموته يعني مثل من أمثلة القتل الخطأ لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا طال الطريق ويقتله وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله يعني الرجل ده قتل من غير سبق, سبق البغضة يعني لأجل ذلك أنا آمرك قائلا ثلاث مدن تفرز لنفسك وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وأعطاك جميع الأرض التي قال أنه يعطي لآبائك إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام فزد لنفسك أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث يعني ربنا من الأول عارف اللي هيحصل فقال لموسى لو وسعت قوي الأرض منك زود ثلاثة على الثلاثة وده اللي حصل فعلا لما خدوا عبر الأردن زود ثلاثة على ثلاثة حتى لا يسفك دم بريء في وسط أرضك قال له عشان أنا ما استحملش واحد يتقتل ظلم لأن اللي قتل قتل خطأ لو ولي الدم موته مش هنخلص هنبتدي طار مش هيخلص فاهمين زي الصعيد كده فربنا عاوز يوقف الموضوع من بدري فهيعمل زي ايه حكم مبسط شويه ما هو هيتحجز في مدينه ما يقدرش يطلع منها زي نوع من النفي برافو عليك ولكن إن كان بس بصوا عشان نوضح بقى إذا كان إذا كان الإنسان مبغض لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت يعني لو ثبت عليه التهمة إنه ده قصد يموت يطلع من مدينة الملجأ ويموت برضه فاهمين ازاي؟ لأنه هنا قصد يعمل كده لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البريء من إسرائيل فيكون لك خير تعالوا نشوف بقى يشوع هينفذ ازاي الكلام ده اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى ده ربنا بيكلم يشوع لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم فتكون لكم ملجأ من ولي الدم فيهرب إلى واحدة من هذه المدن بص ولي الدم إشارة إلى الشيطان هو اللي عاوز يشرب يعني من دمنا هو اللي عاوز يموتنا واحنا لا تخلو حياتنا من اخطاء السهو وغير السهو يعني كلنا مطالبين بالاعدام عندنا ملجا وحيد عندنا مفر عندنا فرصة ان احنا نحتمي في مدن الملجأ اذا مدن الملجأ يقصد بها الكنيسة او المسيح له المكتب بحيث لو دخلتها ما يقدرش يقرب منك الشيطان يبقى إشارة إلى الكنيسة أو الصيانة والحصانة الروحية اللي تبقى عندك لما تلزق للمسيح وتبان القصة بقى لما يقول لك لما رئيس الكهنة يموت يطلق سراحك يعني إيه يعني المسيح لما يفديك على الصليب كده ولا الشيطان يقدر يقرب منك أبدا ولا له حاجة عندك بعد كده فاهمين المعنى فيقول لك تطلع براءة وتروح بيتكم وما يقدرش يكلمك لما رئيس الكهنة يموت اللي هو إشارة للمسيح له المجد فيقول يهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في آذان شيوخ تلك المدينة يبدو المدينة بتبقى متقفلة قوي فيقف على الباب يقعد ينادي ويحكي حكايته بسرعة يقول يا جماعة أنا غلطت وعملت كده كده من غير ما أقصد فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته إلى المدينة التي هرب منها فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في جبل أفرايم وقرية حب أربع اللي هي حبرون في جبل يهوذا وفي عبر أرض أريحة الناحية الثانية نحو الشر... في عبر الأردن الناحية الثانية أريحة نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين وراموت في جلعاد من سبط جاد وجولان في باشان من سبط منسة هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة يبقى المعنى ببساطة في فكرة حصانة الشخص المخطئ ومالوش ذنب والمعنى الروحي والرمزي أجمل أن كلنا محكوم علينا بالإعدام وولي الدم يطلب دمنا لكننا نختبئ في مدن الملجأ ومطلوب من رؤساء الشعب أنه يقول هنا كلمة جميلة يقول مهدوا الطريق أو احرسوا الطريق كويس عشان لو حد غلط يجري ويدخل على الكنيسة دي شغلتنا احنا كخدام نمهد الطريق لمدن الملجأ يعني يسهل على الناس الوصول لربنا نبسط للناس السكة عشان تدخل وتحتمي في ربنا ساعتها ولي الدم ملوش سلطان علينا إلى أن يأتي رئيس الكهنة الأعظم ويخلصنا ويأخذنا للسماء لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا